انت بتسمع تسعينات اف ام اجمل ذكريات
حبة أخلاق تدينا جمال عمره ما يروح حبة قيم تدينا عطر دايما ريحته بتفوح حبة مبادئ تدينا قوة وروح جمال المظهر دايما ظاهر لكن جمال الروح بيسحر قلوبنا وعقولنا فحبة محبة حبوب تزود المحبة حبة وتحلي أيامنا بحبوب كلها محبة
حبة محبة مع داليا الجوهري كل يوم أربع الساعة 11 الصبح على تسعينات اف ام
صباح المحبة وحلقة جديدة من حبة محبة على التسعينات اف ام ومعاكم داليا الجوهري النهاردة حباية جديدة من حبوب المحبة وحشتوني جدا جدا ويا رب تكونوا كلكم بخير وطيبين ومستحملين الحر الفظيع اللي احنا فيه ده ان شاء الله يكونوا كام يوم كده ويعدوا بسلام باذن الله خلوا بالكم بقى من نفسكم آه، النهارده حبايه جديده قعدت اكتب في المقدمه بتاعتها كتير قوي وفي الاخر ما لقيتش اجمل من ابيات الشعر دي توصف آه، الحبايه دي وتوصف مدى شعورنا بيها حبايه النهارده بتقول لنا وكم تغافلت عن اشياء اعرفها وكم تجاهلت قولا كان يؤذيني وكم اقابل شخصا من ملامحه ادري يقينا وحقا لا يدانيني وكم تغاضيت لا جبنا ولا خورا هي المروءه من طبعي ومن ديني جازيت بالطيب كل الناس مجتهدا لعل ربي عن طيبي سيجزيني اكيد ربي عن الطيب اللي بنعمله وعن نوايانا السليمه في التعامل مع الناس هيجازينا حبايه النهارده هي حبايه التغافل حبايه غريبه شويه بس اللي انا متاكده منه ان احنا بنستخدمها طول الوقت في طول يومنا مع كل الناس بالذات القريبين مننا الحبايه دي مهمه قوي انها تبقي العلاقات في حاله صحيه سليمه لان من غيرها ممكن العلاقات تتقطع خالص ايه بقى التغافل ده وليه مهم و... وليه كده المفروض ان كلنا يبقى عندنا فن التغافل احنا هنقول عليه فن ومهاره سكيلز ذكاء اجتماعي لازم كلنا يبقى عندنا فن التغافل ده المقصود بالتغافل هو عدم الالتفات لاخطاء الاخرين غض الطرف معنى ان انا اغض الطرف ان انا بنسى اللي اتعمل ده او يعني خلينا نقول ان احنا كبني ادمين ما بننساش قوي بس ما بحطوش عشان اعد عليه بقيه الغلطات ويبقى فيه بقى ليست من الاخطاء والهفوات والزلات انا قاعد بعدها على اللي قدامي فغض الطرف انا بطنش خالص الغلط اللي حصل ده بعديه بعديه ليه بعديه عشان انا خايف على الشخص اللي قدامي ده ان انا ازعل منه خايف ان هو يزعل مني آه، باصص على موقفه كويس قوي وبالتالي ع- يعني قادر كده ايه التمس له اعذار فمهم قوي التغافل ده هو ان انا ما بقاش قاعد على القعده مش دايما نقول كده قاعد لي على القعده بيتكلي على السين ميكشم لي وهو معدي الحاجات دي كلها بتعمل بقى حاجات جوانا كده بتخلينا شايلين من بعض كتير قوي وبتخلي يبقى في تراكمات شديده جدا ممكن فعلا تؤدي بالعلاقه الا انها تنتهي تماما لانه مش هينفع انت تفضل تغلط وانا افضل آه، اتغافل فالتغافل ده رايح جاي لاننا لا احنا بنتعامل مع ملايكه ولا احنا ملايكه كلنا عندنا هفوات وزلات وغلطات وحاجات كتيره قوي فمش لازم نفضل قاعدين لبعض على القعده ونعد على بعض الاخطاء ونعد النفس تخيلوا كده لو في واحد في حياتكم وفي ناس كده والله بتلاقي ان انت بتتجنبهم تماما تلاقيه طول ما انت قاعد قال اتنهدت ليه بتتنهد ليه كده بترد ليه كده بتبص ليه كده قال لا وانت داخل قلت اوف وانت قايم قلت معرفش ايه رميت ال ال الكتاب اللي في ايدك على الترابيزه يعني كل حركه انت بتعملها مرصوده وبتتحاسب عليها وممكن تكون انت مش مدرك اساسا ولا واخد بالك يعني فكرت في حاجه ضايقتك عصبتك عندك هم عندك مشاكل عندك اي ضغوط ما ادت ان وانت ماشي رميت اللي في ايدك على الترابيزه مش واخد بالك ان في حد قاعد او ان يعني بتحصل ليه بقى احنا نقعد لبعض على القعده دي التغافل ده بقى احنا بنمارسه مع الناس القريبين جدا مننا يعني لو فكرنا كده هتلاقي ان انت طول اليوم بتمارس التغافل ده مع الناس اللي انت بتحبهم ومن هنا نقول ان التغافل قايم على المحبه افكركم بسؤال الحلقه اللي كان بيقول التغافل غفله ولا ذكاء احكي لنا بقى الحكايه وقول لنا رايك في الموضوع ده ايه طبعا بفكركم ان ال live videos ما بقتش تنزل على ال official page بقى في page تانية اسمها 90s FM Live هتلاقوا عليها الفيديو وهت... وممكن آه، تحطوا الكومنتس وتحطوا اجابات آه، سؤالكم ومستنيه تواصلكم على 01000 427 894
فن التغافل نعمة لنقلب في الدفاتر والابتسامة كنز أما النكد يا ساتر بهدوء وبعقل وبحكمة ما نوقفش لبعض على الكلمة احنا اللي بينا حب أولى بجبر الخواطر فن التغافل نعمة لنقلب في الدفاتر آه حلو التفاهم يلي مستني الباب موارد مفيش قالك وقالي ما بين اتنين حبايب بهدوء وبعقل وبحكمة ما نوقفش لبعض على الكلمة احنا اللي بينا حب أولى بجبر الخواطر فن التغافل نعمة لنقلب في الدفاتر الحب ده مكتوب لنا مهما اختلفنا لبعضنا من يوم ميلادنا وحبنا مكتوب وما بين زعل وعتاب وقلوب مع حضن آخر كل يوم بنبات مفيش غالب ولا مغلوب بهدوء وبعقل وبحكمة ما نوقفش البعض على الكلمة احنا اللي بينا حب أولى بجبر الخواطر فن التغافل نعمة لنقلب في الدفاتر بهدوء وبعقل وبحكمة احنا اللي بينا حب فن التغافل نعمة لنقلب في الدفاتر
لسه معاكم في حبة محبة على تسعينات اف ام وكنا بنتكلم عن حباية التغافل وقد ك- قد ايه هي مهمة ومهم جدا بقى ان احنا يكون عندنا بما ان كل حاجة كده في حياتنا بقت سمارت فيبقى عندنا سمارت تغافل يعني تغافل ذكي تغافل آه، واعي جدا وفيه حكمة ما يبقاش غفلة ومهم قوي ان احنا نبقى عارفين كويس قوي الناس اللي احنا بنتغافل معاها دي وبنعدلها وما بنردش وبنطنش وبنفوت وبنكبر دماغنا وحاجات كتيرة قوي بنعملها حقيقي طول يومنا مع ناس كتيرة جدا إيه انها ما تتفهمش غلط يعني ما تتفهمش ضعف قلة حيلة او ان يبقى الواحد مش عارف يرد مش هيقدر يرد لا ده so cute والله مش هيعرف يرد لا ده اصله ما بيعرفش يرد ده اصله محترم جدا مش هيرد يعني بتلاقي ناس بتراهن كتير قوي على صبر اللي قدامها ودي مشكله كبيره قوي لان الرهان على الصبر ده يعني مش في صالحهم حقيقي لان هو طبيعي جدا انه زي ما قالت ام كلثوم للصبر حدود هيخلص هيخلص والرد هيكون قاسي جدا زي ما بيقولوا كده اتقي شر الحليم اذا غضب فالناس اللي بتقعد تراهن على صبرك وعلى اخلاقك وعلى هدوءك وعلى احترامك وعلى الحاجات دي حقيقي هتبقى خسرانه جدا لأنه النوع ده من الناس بيكون مستفز جدا لأقصى الحدود آه، مستفز بدرجة لازم تخلص صبرك ده حقيقي آه، ففي النهاية أنت لازم هترد وهترد جامد والنوع ده بيبقى غلطان في ناس كتير وغلطان في حاجات كتير زي ما بيقولوا كده إيه على راسه 100 بطحة أنت بس لو قلت له كده هوشته بس هتلاقيه وقع من طوله مش هيستحمل فيعني الناس دي المفروض انها تركن بقى على جنب وتبطل تستفز في الاخرين وتراهن على صبرهم هي الخسرانه اكيد لان النوع التاني اللي عنده تغافل بيبقى عنده حكمه كبيره جدا بيبقى واعي جدا لتصرفاته عارف هو بيعمل ايه وحاسب الحسبه فالتغافل الذكي ان احنا نكون دايما حاسبين العواقب بتاعه تصرفاتنا انا عارف ان انا بتغافل هنا وانا كسبان كسبان آه، العلاقه مع الشخص ده انها ما تنتهيش كسبان آه، رضاه مثلا لان ممكن يكون حد جدا مهم في حياتنا و- ومحتاجين ان احنا نكسب رضاه ولكن طبعا اللي بالطريقه اللي بتحفظ حقنا وتحفظ ان احنا ما نبقاش متهانين لانه ال- تكرار الخطا مشكله كبيره وبيأثر جدا في نفسيتنا فما ينفعش ان انا افضل متحمل اخطاء كتيره قوي قوي ورا بعضها ومقصوده واقول ان انا بتغافل فلازم يكون عندنا وعي كبير قوي ان التغافل ما يقلبش لغفله الحقيقه ان احنا لما الناس دي بتكون في حياتنا اللي بتقعد ت- تكرر الخطا بتاعها ده احيانا كده بنسيبهم يغلطوا كتير قوي نقفل عليهم باب التاني التالت لحد ما بنسيب لهم ممر ضيق جدا عشان يخرجوا منه بقى بره حياتنا لانهم بيبقوا في الحاله دي بيأذونا ويعني بتبقى مشكله لما يكون الناس دي في ناس قريبين مننا ولكن من الذكاء بقى والذكاء الاجتماعي جدا طبعا ان احنا نستعمل التغافل ده مع الناس القريبين مننا بحيث ان احنا يعني يبقى عندنا وعي كده ممكن مره اتغافل مره اعلق بشكل لطيف ان انا اتضايقت إيه مرة تانية أتغافل تاني مرة أبين إن الواحد بس مقدر الظروف اللي أنت فيها يعني لازم الواحد يبقى باصص على اللي قدامه وشايف الظروف والملابسات اللي حواليه فنبتدي نلتمس له أعذار إن هو ممكن يكون رد بطريقة مش عجبانة يعني مثلا لو رحنا نخلص مصلحة في مكان ما لا في تكييف ولا مراوح والجو حر جدا والناس زحمة جدا فانت لقيت الراجل بيخلص لك او بيقضي لك حاجتك ده آه، متعصب آه، رد بطريقه مش لطيفه بيرد على الناس كلها بطريقه هو مش مبرر يعني هو مش مبرر خالص ان هو يكون مش حلو مع الناس ولكن وانا واقف كده بقى بفكر والله انا عندي في شغلي بقعد في التكييف ودنيتي رايقه وناس بيساعدوني وحاجات كتيره فبتبتدي تقدر الضغوط اللي محطوطه على الشخص ده وخلاص بتتغافل عن طريقته وعن اسلوبه حتى لو ضايقك وبتمشي بتمشي وخلاص هو ده غض الطرف انت بتنسى القصه دي تماما انت ممكن ما تشوفوش تاني خالص ما تحتاجلوش تاني خالص والموضوع انتهى عند هنا بس انت ما وقفتش عندها وفضلت بقى متكي عليه وليه بترد كده وتضغط عليه زياده وهو اساسا مش مستحمل فده بيبقى فيه شيء من الرحمه بال- بالناس اللي حوالينا وتقبل لل- للاوضاع اللي هم فيها وتقبل لاعذارهم يعني بنديهم العذر انهم ممكن يكونوا بيردوا بالطريقه دي او الضغوط اللي في حياتهم او الضغط حتى لو قاعد فيه دلوقتي قدامي اهو مأثر عليه فدي مهمه قوي ان احنا نراعي بعض يعني المراعاه دي مهمه قوي طبعا آه، ما توصلش للاذى يعني انه يغلط غلط شديد ما بنتغافلش هنا بقى لانه بنوصل لمرحله الاستفزاز وانت فعلا ممكن ما تشوفوش تاني فبتاخد حقك وخلاص ولكن يعني ال- الاقرب للصح ان احنا بنطنش طالما ما فيش تجاوز شديد يعني هي بس بتبقى هفوات زلات زله لسان طريقه مش حلوه حاجه بسبب الضغوط الحكايه دي بقى لما بتبقى مع الناس القريبين مننا إيه بنعديها خالص ولكن ممكن نحط عليها واحده والتانيه والتالته لحد ما يبقى فيه شيء من التراكم ما بنغضش الطرف عنها خالص بقى ما بننساهاش لاني ببقى هنا انا إن احنا عايشين مع بعض مثلا او بنتعامل مع بعض بشكل يومي او بايا كان في علاقه مستمره فلازم العلاقه دي يكون التغافل فيها وتقبل الاعذار واحترام الضغوط اللي وقع علينا كلنا يكون متبادل يعني ما ينفعش انا افضل اتغافل واطنش واكبر دماغي واللي قدامي سايق فيها ودايس مش هينفع مش هينفع خالص ممكن هنا بقى زي ما كنت بقول لكم اللي بيراهن على الصبر بيراهن على حبك ليه بيراهن على ان انت هتستحمله اللي بيبقى واخدك for granted ده ده دلوقتي ما بقاش بينفع خالص لان الحقيقه هي الدنيا ما بقتش مستاهله كلنا يعني وصلنا خلاص للنتيجه دي وان الضغوط من كل ناحيه على كل الناس فمش طبيعي ابدا ان في حد يفضل يستحمل وحد يفضل يدوس مهما كانت العلاقه قريبه فالتغافل من الحاجات اللي بتحافظ جدا على سلامه العلاقه بتحافظ كمان على سلامتنا احنا سلامتنا النفسيه لاننا لما بنتغافل وبنطنش وبنحس ان احنا إيه، مسستمين العلاقه كده بشكل لطيف من طرفين طبعا او من كل الاطراف فده بيدينا احساس بالراحه النفسيه جدا ما احناش قاعدين طول الوقت نغل بقى لا والله بص لي ازاي شوف عمل ايه والله ما انا ساكت انا هرد كده بقى دي حرب حرب رهيبه بيعيش فيها الانسان وضغوط فظيعه جدا ملهاش اي لازمه بجد افكركم بسؤال الحلقه اللي كان بيقول التغافل غفله ولا ذكاء احكوا لنا كده الحكايات مستنيه اجاباتكم من خلال الكومنتس on the live video on 90s FM live page دي جديده يا ريت تدوروا عليها وتلاقوها آه وممكن مستنيه تواصلكم من خلال التليفون 01000 آه 01000 427 894
فوق فوق بقى وخليك في حالك ألف مرة أنا قلتها لك وفر الإحساس لنفسك والنصايح خليها لك فوق فوق بقى أنت فاكرني يعني قلبي في غيابك وجعني روح وكنت نفعت نفسك لما تبقى في يوم نافعني انت ما بتزهقش من كتبك معايا ايه فاكرني هبقى حد من الضحايا انت اخر حد ممكن اعيش عشانه انت واحد كل همه كان اذايا فوق روح روح بقى ولا انت فاضي انت بالنسبة لي ماضي فترة عدت من حياتي والحياة ما وقفتش عادي روح هي سيرة هعيده تاني انت بني ادم اناني ليه اضيع عمري يعني على اللي ضيعني واذاني انت ما بتزهقش من كذبك معايا ايه فاكرني هبقى حد من الضحايا انت اخر حد ممكن اعيش عشانه انت واحد كل همه كان اذايا فوق فوق
لسه معاكم في حبة محبة على التسعينات اف ام وكنا بنتكلم عن حباية التغافل معنا تليفون نقول الو الو الو الو ايوه
صباح الخير صباح الفل ايه الاخبار الحمد لله نشكر ربنا ازيك يا داليا عامله ايه الحمد لله كله تمام نيفين ايوه عامله ايه يا نيفين اخبارك ايه الحمد لله نشكر ربنا معلش الخط كان قطع رجعنا طبعاً، تاني أنا آسفة معاك.
قولي لي بقى ايه رايك في التغافل غفله ولا ذكاء ولا ايه بالظبط
بصي يعني انا من وجهه نظري لان انا جربتها آه، التغافل ذكاء بس بحدود بالظبط لما كده آه.
بيزيد عن حده بيبقى غباء فظيع اه بيتفهم يعني- غلط
اه اللي هو بيبقى حقه مكتسب واللي بيبقى خلاص البني ادم اللي قدامي دوت سهل ان انا اصالحه باي حاجه مش فارق معاه خلاص كده كده مهما عملت فيه هو موجود في حياتي مش هيمشي
اه آه، بالظبط بي- بيبقى عندهم guarantee كده اللي هو اعمل زي ما انت عايز هو موجود موجود بيبقى تعود ان انت خلاص بتطنشي وبتكبري ومش بتردي ما هو ده الرهان رهان على ان على الحب على المحبه اللي ما بينكم رهان على انك بتستحملي رهان على انك عاقله وبتكبري دماغك يعني رهان على حاجات كتيره قوي بس للأسف إن الواحد ال- الأول بيتغافل بيتغافل عشان المحبة اللي قدامه لما بي بيزيد بيزيد اللي هو طناشه ليه أو خلاص استهزائه ب- بمشاعره أو زي ما بتقولي بيراهن إن بيراهن.
هو كده كده مضمون للأسف إن المحبة دي ممكن تقلب مش لكره بس لعدم مبالاة مش فارق معايا بقى البني ادم ده خلاص بعد ما كنت ممكن اعمل علشان خاطره حاجات كتير و- واتنازل عشان خاطره عشان حاجات كتير واحتمل حاجات كتير لا خلاص انا مش فارق بيتشال من معايا الحسابات بتعمل خالص.
كده.
آه فعلا بيوصل انه بيتشال فعلا من الحسابات خالص وممكن لو حد مش قريب منك قوي بتلاقي ان انت بتبتدي تردي لان بتجيبي حقك بقى يعني اه بت- مش هتسكتي
وال- وال- والاوحش بقى لو قريب اللي هو يعني طب انا هعمل ايه هلغيه من حياتي آه.
بس في نفس الوقت يعني بحس ان ممكن ان احنا نوصلهم لمرحله انت على الحدود الحدود بقى اللي هي ايه انت لا منك قريب ولا منك بعيد فانت كانك مش موجود ما هي دي برضو بتبقى مشكلة قوي ما تكون العلاقات قريبة يعني في القريبين عشان كده هي يعني التغافل هو سلاح ذو حدين هو مهم جدا ان يبقى فيه تغافل ولكن ننبه كده بلطف آه، انه انا مش هتحمل مثلا اكتر من كده في تجاوز للحدود علشان العلاقة دي تفضل مستمرة لان علاقة القريبين مشكلة بصراحة مش هتعرفي يعني مش هتعرفي تخرجيهم بره حياتك يعني المشكله في حاجه ان انت حتى لو نبهتي حتى لو فهمتي لا دي هترجع في كلامها قلبها طيب اصل هي آه، بت- أصل هي بتنسى.
بتكبر
بتنسى اه فاللي هم برضو حتى لو انت نبهتي هم مش متخيلين مش ان انت في يوم من متخيلين.
الايام هتعملي كده لا ده حقيقي ما هو ده الرهان بقى اللي بنقول عليه انهم بيتفاجئوا وبيخسروا كتير جدا لانهم فعلا بيبقوا مراهنين ومتاكدين بيفكروني بمسرحيه محمد صبحي ما تقدرش آه.
ما تقدرش لا اقدر بس انا مش عايز
ما يغركش ان انا قصير آه.
بس هتكبر.
لا انا جامد جدا والله الناس دي فعلا زي ما بقولك احيانا بيبقوا مستفزين جدا فغلطاتهم بتبقى كتيره قوي فهم مش هيتحملوا ان الواحد يرد عليهم رد واحد بس يعني بتبقى مشكله لو هم لازم يراجعوا نفسهم المشكله بتبقى عندهم هم فمهم قوي الواحد يشتغل على نفسه ويقدر ال- العلاقه ال- ال- العلاقات اللي جماعه بين الناس يعني طالما انت بتحافظي على العلاقه انا لازم اقدر ده قوي
بس انا عايزه اشبهها لك بحاجه بسيطه عشان ما اطولش عليكي يعني جت في دماغي وانا بكلمك دلوقتي آه، الصابونه الصابونه بتنظف ايدين البني ادم بتنظف حاجات كتير بس الصابونه مش هتدنها طول عمرها في ايديك هي الصابونه بالظبط.
هتيجي عليها وقت والاستهلاك بتاعها هيروح هتخلص ايوه الرصيد بيخلص آه، فالحاجه الحاجه اللي كانت بتخلي حياتك كويسه او بتساعدك او بت بتأزرك او بتقف جنبك هي مش هتدنها موجوده طول العمر فما ما تجيش عليها كتير عشان في الاخر مش هتبقى موجوده وهتبقى انت اللي خسران هتخلص بسرعه حقيقي حقيقي ده ده تشبيه جميل بقى تصدقي قوي يا نيفين
طب الحمد لله
متشكره جدا على مداخلتك معانا وبجد رايك جميل جدا ومهم قوي لانه آه، يعني ممكن يخلي ناس كده تنور عندها شويه لمبات ان هم يحافظوا على الناس اللي بتحافظ على العلاقات
يا رب يا رب بجد ده اليوم ميرسي جدا ان انت خلتيني اعمل مداخله يعني انا سعدت ان انا عرفت اوصل ده أنا اللي للتليفون سعدت ساعات جدا.
التليفون بيبقى مشغول ما بعرفش اوصل ده ده انت اسعدتينا بجد بمكالمتك وان شاء الله مستنياكي بقى كل حلقه ميرسي صباحك زي الفل صباح الفل حبيبتي كويس لا. مع السلامه مع السلامه حبيبتي bye bye زي ما نيفين قالت كده هي صابونه وهتخلص رصيد وهينتهي فيعني كتر بقى الاخطاء اللي بتخلي اللي قدامك يتغافل عنها كتير قوي بتسرع جدا في نهايه العلاقه دي وبتسرع جدا في انك تستفزه في ناس كمان يا ريتها بقى بتسكت يعني مش تقطع العلاقه فيقعدوا ساكتين لا تلاقيهم عمالين يفركوا ويحركوا انا يعني بشبههم بفرق علوز كده وعمال يتنطط كده ما انتش عارف تعمل فيه ايه بيفضل كده يتنطط يمين وشمال علشان يستفز فيك ويخرج أسوأ ما فيك الحقيقة بقى بتعجبني مقولة جدا اللي هي اختار الحرب واستنضف الحرب اللي انت داخلها يعني في نوع من الناس اللي هو يفضل يجر فيك عشان ينزلك لمستواه وترد عليه فتطنش التغافل بتاعك ده وتخرج عن شعورك وعن ضبط النفس وتبتدي ترد عشان تجيب حقك الحقيقه يعني مهم قوي ان احنا لما نرد نرد على ناس زينا وفي مستوانا وفي فكرنا ما نخليش السفهاء بقى والناس التافهه والناس المستفزه والمؤذيه انهم يجرونا لسكه احنا مش قدها هو ده مكانهم ومطرحهم يعني هم تحت ده مكانهم ومطرحهم مش مكاننا احنا فبتيجي ترد تلاقي ان انت يعني هتضايق جدا ولكن انت تقدر ترد فهي الفكره بقى ان كل شويه تقرص له ودنه كده عشان يقعد ساكت شويه ويهدى وما يقعدش يتنطط بقى حواليك ويستفزك فدي من الحاجات المهمه قوي قرصه الودن دي انما ان احنا نخش في معارك آه، مش من مقامنا دي حاجه مهمه قوي نختار كويس قوي الحرب ونختار الناس اللي احنا نعرف نرد عليها عشان يكونوا في مستوانا ما يجروناش احنا لمستواهم التغافل مهم قوي ولكن لازم يكون ذكي جدا وبحكمه عاليه جدا هو مهاره مهارة آه، مهم قوي ان احنا نتعلمها ولو فكرتوا شوية زي ما بقول لكم كده هتلاقوا ان انتوا بتستخدموا المهارة دي طول اليوم مع كل الناس لان استحالة يومك هيعدي من غير ما كذا حد يعمل اي حاجة تضايقك تستفزك رد طريقة اي حاجة من الحاجات دي الحاجات دي انت بتطنشها وبتعديها وبتتغافل وبيبقى عندك ذكاء شديد جدا في انك تحدد كويس قوي انت هتعدي لمين ايه وامتى وليه فطبيعي جدا ان كلنا بنستخدم مهاره التغافل دي إيه، في ناس بقى اللي هي ما عندهاش ضبط نفس او ما تقدرش تتحكم في اعصابها ودي هي اللي محتاجه انها تتدرب شويه على القصه دي هتلاقيهم بيضايقوا كل اللي حواليهم لانهم ما بيتحملوش حاجه في حين ان احنا كمان بنغلط وبنبقى محتاجين الناس تتغافل برضو عن اخطائنا دي وتعدلنا يعني خلينا آه، نقول سؤال الحلقه اللي كان بيقول التغافل غفله ولا ذكاء آه، نشوف اجاباتكم كده على السؤال سحر جمال قالت آه، هو اتزان في العلاقات احيانا نختار الخروج السلمي الامن من علاقات ممكن توصلنا لامراض يا تخيلي بقى ده يعني بصراحه آه، رد جامد جدا خروج سلمي امن تخيلوا ان في علاقات ممكن تكون مدمره للانسان بالشكل ده ان الواحد يخرج منها خروج سلمي وامن ينجو بنفسه من الناس يا خبر ابيض يعني ربنا يسلمك كده يا سحر وان شاء الله تبقى كل العلاقات اللي في حياتك علاقات طيبه وسويه باذن الله آه، فاتن اسماعيل قالت موضوع انساني رائع ميرسي جدا آه، اميره شاهين قالت مقدره هي مقدرة علشان ضبط النفس يعني محتاجة شوية تدريب نسرين سيد جابت من الآخر الحقيقة وقالت إنه غباء لا نسرين راجعي نفسك شوية آه، نجوى عبد العزيز قالت ذكاء نادر سامي قال ذكاء بيخليك تحافظ على الناس آه، إيمان آه، محمد قالت حسب الموقف عشان مش هناخد كل حاجة على أعصابنا في أساسيات لابد لينا من وقفة وفي حاجات ممكن نعديها لو ما فيهاش ضرر طبعا ده مهم قوي ما هو ده بقى ال- ال- السمارت التغافل الذكي ان احنا ما نجيش على نفسنا وداد العباسي قالت اوقات واوقات على حسب ساعات التغافل يبقى طوق نجاه واوقات تانية بنحتاج بتحتاج تدي اللي قدامك بالقلم عشان يفوق حقيقي احنا كنا لسه مشغلين فوق اهو الاصاله في ناس فعلا محتاجه تفوق هي دي قرصه الودن يعني نختار الحرب ونقدر نقرص ودنهم كل شويه فزي ما بيقولوا كده ايه يتلموا على جنب لان هم زي ما بقول لك بتبقى اعمالهم الغلط كتيره قوي وعلى راسهم مليون بطحه فانت بس لو جيتي تتحركي هم هيقعوا من طولهم مش هيستحملوا آه، كده خلصت الإجابات وكمان خلص وقت حلقتنا خليني هقول لكم إن التغافل مهم جدا لأنه بيدينا فرصة إن احنا ندي للي قدامنا كمان فرصة إن هو يتراجع ويعتذر ويعيد ترتيب حساباته آه، مش دايما بيبقى التغافل ذكي المهم إن هو ما يتحسبش علينا غفلة أو قلة حيلة أو ضعف الإمام ابن حنبل لما سألوه عن العافية قال تسعة أعشار العافية في التغافل فمهم قوي إن احنا نختار الناس اللي نقدر نتغافل معاهم من غير ما نأذي نفسنا التغافل عن الأخطاء مع الناس آه، مع الناس الصح طبعا هو منتهى الوعي ومراعاة للمشاعر ونبل أخلاق وبيصون الود مستنياكم الأربع الجاي وحباية جديدة من حبوب المحبة
قول عليا اللي عمري ما قاله حد
النهاردة بس أنا عرفتك دي جد يلا اللي في ميت حكاية ما انت مش فارق معايا مش هنزل مستوايا ليك واروح انت اكتر حد عارف انا بقى ايه مش هقول لك قلت عني ده كله ليه مش هالف في الدفاتر بس عايزك تبقى فاكر ان قادر ارد بس هرد ليه انا ابن بلد انا